وأسرار من القرآن بنور العلم والإيمان وأسرار من القرآن ومن مشكاة سنتنا بيان الحق والتبيان فهيا يا إخوتي هيا نجدد صالح النية فهيا يا إخوتي هيا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء المتجدد من هذا البرنامج التبيان آه، الحقيقة آه، كنا نتكلم قبل آه، شهر من هذا الوقت حول السنة النبوية المطهرة وكنا قد ذكرنا في آه، كلامنا عن السنة أن حديثنا عنها سوف نتناوله على مقربة آه، 30 حلقة آه، لعلها إن شاء الله تكون متوالية لكننا توقفنا قليلا بسبب آه، حديثنا عن الهجرة آه، التي مرت في س- مناسبتها وإن شاء الله سبحانه وتعالى سوف نتم دروس السنة النبوية آه، المطهرة كاملة بإذن الله على مدار هذا الوقت المتسع بيننا في هذه الفترة وذلك إن أبقى الله سبحانه وتعالى لنا العمر وأبقى الله معنا هذه الصحة التي تعاوننا على ذلك أحبتنا الكرام آه، دروس ست مضت في حديثنا عن السنة النبوية المطهرة وهذا هو الدرس السابع من هذه الدروس لكن لعلي آه، آه، أراجع مع حضراتكم لأني كلامنا عن السنة كله مترابط بعضه مع بعض احنا تكلمنا في آه، نقاط آه، ثلاث نقاط رئيسية هامة في حديثنا عن السنة النبوية المطهرة كان حديثنا في النقطة الأولى حول التعريف بالسنة النبوية المطهرة وذلك عند كل أهل فن يعني عند علماء العقيدة عند علماء الفقه عند علماء الفلسفة عند كل الناس قلنا آه، آه، إزاي تكون تعريف السنة عندهم في الآخر وقفنا أو وصلنا إلى تعريف السنة عند المحدثين اللي هم مشتغلين بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبالحفاظ على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعرفنا أن آه، أن تعريف السنة لديهم هو كل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو, أو سيرة سواء كان ذلك قبل البعثة أم بعد البعثة النبوية المطهرة يبقى كل حاجة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام ديت بيسموها علماء الحديث بيسموها سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام ليه بقى؟ لأن علماء الحديث نظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الإمام الهادي الذي أمروا أن يقتدوا به لأن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آه، وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بطاعته أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم هناك أمر من الله سبحانه وتعالى بطاعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم و- و- وطاعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة ليست مقيدة إنما هي طاعة مطلقة يعني اطيعوا الله واطيعوا الرسول يعني كرر الفعل مرة ثانية عشان يبين لك ان طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام هي مستمدة من طاعة الله تبارك وتعالى عشان كده هم بصوا للموضوع بهذه الكيفية ومن هذه الزاوية وقالوا ان خلاص كل حاجة عملها النبي عليه الصلاة والسلام كل فعل فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو سنة لنا ووجب علينا أن نتبعه فيها لكن بتفصيل يعني الكلام ده بس بتفصيل مش كلام كده على طول بجملته لا ده كلام مفصل ايه كلام كل مفصل هو ده النقطة التانية اللي احنا اتكلمنا فيها على مدار الحلقات وقلنا اللي هي افعال النبي عليه الصلاة والسلام يبقى اول نقطة عرفنا ايه هي السنة كل حاجة كل كلام النبي كل اقوال النبي كل افعال النبي كل صفات النبي الخلقيه كل صفات النبي الخلقيه كل سيره النبي عليه الصلاه والسلام النبي راح هنا النبي مشي هنا النبي نام هنا النبي قعد هنا كل دي اعتبروها سنه للنبي عليه الصلاه والسلام وهي كذلك لكن جم في افعال النبي وعملوا لنا في هذه الافعال تفصيل قالوا ان افعال النبي منقسمه الى ثلاثه اقسام القسم الأول من هذه الأفعال أفعال جبلية اللي هي إيه أفعال طبيعية اللي هي الإنسان جبل عليها اللي هي الأفعال اللي هي بيعملها أي واحد بشر اللي هي الأفعال العادية الطبيعية زي النوم زي الأكل زي الشرب زي المشي في الأسواق زي الشراء زي البيع زي التجارة موضوع عادي خالص بيعمل حاجات زي ما كل الناس بتعملها منها حاجات جبليه اللي هو النوم والاكل والشرب والكلام الطبيعي دي حتى ان ان ان هم علقوا على هذا كما جاء في الايات وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام شوف النص بتاع القرآن الآية وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق إزاي يعني ده رسول وبينزل إليه ملك وإزاي يعمل الكلام ده كله فهي ديك اسمها أفعال جبلية الأفعال الجبلية ديك حكمها الإباحة يعني مباح ليك إنك أنت تعمل زي ما النبي عملها فلو واحد عايز عايز يصوم مثلا زي ما النبي عايز ينام على على هدي النبي عليه الصلاه والسلام خلاص مفيش مشاكل يعني لو واحد جه مثلا قال النبي عليه الصلاه والسلام كان بينام القيلوله فانا هنام زي ما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام نام خلاص ان فعل ذلك اصاب السنه ان فعل ذلك اصاب سنه النبي عليه الصلاه والسلام واثيب على ذلك طب لو واحد مش عايز ينام في القيلوله خلاص ما ينامش يبقى دي مسألة يبقى دي لأنها دي مسألة جبلية واحد عايز ينام بعد العشاء مباشرة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام بعد العشاء بساعة مثلا كان يدخل على أهله فيحدثهم ساعة ثم ينام كما جاء في الصحيح في حديث سيدنا عبد الله بن عباس لما راح مع النبي عليه الصلاة والسلام يبات عنده ليلة الكلام ده كله والأفعال دي كلها اسمها أفعال جبلية ينام يصحى ياكل يشرب كلها أفعال جبلية الأفعال دي حكمها الإباحة النوع الثاني من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي الأفعال الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم التي ثبتت بدليل اللي هي جت بأمر من ربنا سبحانه وتعالى زي إيه مثلا زي لما ربنا سبحانه وتعالى أباح له أن يتزوج أكثر من أربع نسوة ربنا سبحانه وتعالى أباح له أن يتجوز أكثر من أربعة وبعدين لما وصل إلى حد معين نزلت الآية لا يحل لك النساء من بعده ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك ده كان النص اللي هو قفل الباب عنده خالص وقال له خلاص لا يحل لك النساء من بعد يبقى كان مباح له أن يتجوز عدة من النساء أكثر من أربع وكان المقصود بالأكثر من الأربع اللي هي القضايا أهم القضايا الهامة زي مثلا زواجه من زوجة زيد بن حارث لما يجي يتزوجها مثلا كانت من كان تزوجها اللي هي مطلقته يعني وبعدين يروح للنبي ويقول له مثلا يا رسول الله في خلاف بيننا يقول له لا خلاص ما بس استنى امسك عليها امسك عليك زوجك واتق الله والايات وارده في هذا كان المراد بها ان في عله تشريعيه اراد الله سبحانه وتعالى ان يشرعها للامه ان يلغي مساله التبني خالص في الامه وان ما يبقاش الرسول صلى الله عليه وسلم له ولد اسمه زيد يقولوا زيد بن محمد لان ابن النبي ممكن يبقى في, في الاحكام ان هو ياخد حكم النبوه من ابيه فيورث النبوه من بعده لان الانبياء لا تورث لان حتى لو سابوا اموال تصر تصر, تصر تصير هذه الاموال من الصدقات يبقى انا عايز اقول ان ده كانت لحكم شرعي واحدة تانية كانت زوجها مثلا قتل في المعركة وأراد الله أن يكافئها واحدة تالتة ملهاش حد واحدة تالتة كبيرة في السن إذا هي دي كانت كانت قضايا مهمة وده موضوع طبعا مش مجالنا فهذه القضايا المهمة أبيح للرسول عليه الصلاة والسلام أن يتزوج أكثر من أربع نسوة وذلك لعلل كثيرة وحكم يعني بينها أهل العلم في حديثهم وفي ثنايا الكتب بينوا هذا الكلام الحكم ده خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن النصوص كتير قوي اللي وردت اللي اتكلمت في الكلام ده كله لكن دي خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام أبيح له شيء لم يبح لمن بعده دي اللي زي دي حكمها إيه بقى حكمها إن إحنا عندنا إحنا بالمنع ما ينفعش ان احنا نعملها لان ده امر مباح لرسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك من الافعال الخصوصيه ان الله سبحانه وتعالى فرض على النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل عند بعض اهل العلم لان هذا خلاف كثير جدا بين اهل العلم لكنه فرض عليه قيام الليل لو خدنا بقول القائلين بان ان ان صلى الله عليه وسلم فرض عليه قيام الليل قلوا طب خلاص ما دام فرض عليك قيام الليل هذا علينا احنا بقى ليس بالوجوب وإنما هو من باب الاستحباب فمن فعله فقد أصاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستحب له وليس مفروضا وليس مفروضا عليك ان انت ايه تقوم الليل لان الله سبحانه وتعالى لم يفرض عليك قيام الليل وكذلك صلاة الضحى وكذلك الاضحى وكذلك كل هذه الامور التي كانت مفروضة على النبي عليه الصلاة والسلام ده النوع الثاني من افعال النبي اللي هي الافعال الخصوصية اللي احنا خدنا فيها ثلاث احكام خدنا في واحدة منها حكم المنع انك ما تعملوش لما ابيح له شيء وخدنا اللي مفروض عليه يبقى مستحب عليك انت وخدنا الحاجة اللي هو كان النبي عليه الصلاة والسلام محرمة عليه هو وابيحت لك انت زي ايه زي اكل ال- التوم والبصل لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما آه، يعني في ذكر الله سبحانه وتعالى وكان دائما ي- منتظر وتلقي الملائكه وان وان الملك ينزل عليه وان ياتي أك- كلام الله سبحانه وتعالى في اي وقت وفي اي ساعه فكان محرم عليه مثل هذه الماكولات فكان ي- ي- تتقلب علينا احنا بقى بالترك تنزيها لو واحد عايز يترك هذه ال- الماكولات مثلا اللي هي الروائح النفاثه يبقى خلاص ده بقى امر بالتنزيه انك انت بتعمل حاجه من هذا القبيل ولذلك كان آه، آه، سيدنا ابو ايوب الانصاري كان يترك الطعام لما كان حطه اكل وتحط في الاكل ده التوم فسيدنا ابو ايوب الأنصاري لم ياكله لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ياكله او لم يكن يشتهيه ما كانش ياكل هذا النوع من الاكل ده النوع الثاني من افعال النبي وهي مقسمه ومفصله بهذا التفصيل النوع الثالث من افعال النبي اللي هي الافعال البيانيه لما يجي النبي عليه الصلاه والسلام يورينا ازاي بيتوضا فيتوضى ويعلمنا ازاي نتوضى فعشان كده نص- نتوضى زي ما بيتوضى لما يجي النبي عليه الصلاه والسلام يصلي ويعلمنا ازاي نصلي يبقى ده بالوجوب علينا ان احنا نعمله زي ما جه في الحديث صلوا كما رايتموني اصلي لما النبي عليه الصلاه والسلام يروح يحج ويؤدي المناسك ويعمل مناسك بصوره او باخرى ويجي في الحديث يقول خذوا عني مناسككم يبقى اعملوا زي ما النبي عليه الصلاه والسلام بيعمل يبقى كانت الاعمال ديت او الافعال ديت اسمها افعال بيانيه حكمها علينا الوجوب اخذها من باب الوجوب كما فعلها النبي عليه الصلاه والسلام النبي صلى الظهر اربع ركعات ما ينفعش واحد يجي يصلي خمسه ولا ثلاثه النبي عليه الصلاه والسلام صلى آه، آه، الظهر مثلا ركعتين وبعدين جلس في التشهد ال- ال- ال- الاوسط فلازم نقعد نتشهد في التشهد الاوسط طب واحد يجي يقول لك لا انا هصلي اربع ركعات على بعض إيه، لازم اعمل تشهد فر- لا ما ينفعش يبقى ليه لان الرسول عليه الصلاه والسلام فعل هذه الافعال افعالا بيانيه في القران ربنا قال له كده قال له كذلك انزلنا اليك الذكر لتبين للناس وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليه فكان التبيين صار بالامر وبالفرض علينا احنا ان ربنا قال له هذا الذكر هو القرآن الحكيم نزل إليك عشان تبين للناس هذا الأمر وهذا الحكم يبقى آه، دي النقطة الثانية اللي احنا كنا بنتكلم فيها اللي هي مسألة الإيه اللي هي مسألة آه، آه، آه، آه، ال- ال- أفعال النبي عليه الصلاة والسلام أنا عندي آه، دي نقطة كانت أساسية وأنا ركزت عليها جدا في دروس ال- ال- السنة النبوية المطهرة على أثناء الحلقات وحاولنا إن احنا نقولها يمكن في حلقتين بعد كده النقطة الثالثة ودي نقطة بقى غاية في الأهمية اللي هي مسألة الوحي النقطة الثالثة أو الدرس الثالث من دروسنا في السنة النبوية المطهرة كان الوحي وأنا قلت الوحي ده في عشر مسائل في عشر مسائل احنا عايزين نحفظ العشر مسائل دول وعايزين ناخد بالنا من العشر مسائل دولك ونعرفهم مسألة مسألة عشان خاطر ناخد بالنا ليه بقى أول مسألة من المسائل أهمية معرفتنا للوحي احنا بنعرف الوحي ليه احنا ع- نتعلم الوحي ليه ولا نقرأ عن الوحي ليه ولا نعرف الكلام ده عن الوحي ليه قلنا ان معرفتنا للوحي كان سببها أهمية معرفتنا للوحي لأن الوحي هو الرابط للقرآن الكريم بين القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ده الرابط اللي بيربط القرآن بالسنة ده الرابط اللي هو الوحي حاجة تانية لأن هو ده المصدر الوحيد الذي يجمع بين القرآن والسنة فالقرآن مصدره وحي والسنة كذلك مصدرها الوحي السنة برضو مصدرها الايه الوحي لما ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يبقى دي مصدر ال- ال- القرآن ال- ال- لأنه المصدر اللي بيربط ما بين القرآن والسنة لأن العلم بالوحي يكشف خبث نية أهل الزيغ والضلال يبقى يقول لك بقى الخبث بتاع ناس المجرمين اللي هم بيحاولوا ينكروا سنة النبي عليه الصلاة والسلام عشان تمهيدا لإنكار القرآن الكريم مش هيقدروا طبعا يعملوا الكلام ده لكن هم بيعملوا حاجة في الصد عن دين الله سبحانه وتعالى دي كانت المسألة الأولى من مسائل الوحي احنا ليه بنعرف الوحي ليه بنهتم ان احنا ندرس الوحي ونعرفه للناس عشان ايه عشان هذه النقاط ليه لان ال- الوحي هو الرابط بين السنه والقران لان الوحي هو المصدر المصدر الذي يجمع بين القران والسنه فالقران مصدره الوحي والسنه ايضا مصدرها الوحي لاني لما نعرف خصائص الوحي وقصص الوحي هنفهم الناس بتوع اهل الزيغ والضلال دول ازاي بيدخلوا بالشبهه بتاعتهم وبينكروا هذه السنه النبويه. المساله الثانيه من مسائل الوحي اللي هو تعريف الوحي، ايه هو الوحي؟ قلنا ان الوحي يطلق على الاشاره ويطلق على الإيماء ويطلق على ويطلق على الإلهام ويطلق على ال- الإعلام في خفاء إنك تعلم واحد في حاجة في ال- خفاء وإن اللي جنبك ما يبقاش يعرف ولا الكلام ده زي إيه؟ زي مثلا واحد ممكن يبقى قاعد كده في امان الله وم- ومرتاح ومبسوط وكله تمام التمام وفجاه يجي له تليفون التليفون ده ممكن يجي له فيه خبر هو بيسمع التليفون اهو انا بكلمك مش على مش على الوحي اللي هو سيدنا جبريل نزل على النبي وهنقعد بقى نقول طب ازاي وازاي سيدنا جبريل نزل على النبي وقعد يتكلم مع النبي وكل اللي حاضرين ما سمعوش طب ليه سيدنا ابو بكر ما سمعش طب ليه سيدنا عمر ما سمعش طب ليه سيدنا عثمان ما سمعش طب ليه الصحابه ما سمعوش طب ليه الكفار ما سمعوش الكلام ده وهو بيوحى عليه عشان خاطر يعني امنه خلي بالك هنعرف كل الكلام ده بس انا هضرب لك مثال بقى هتقولي طب ازاي يعني دي معقوله يعني واحد جه دخل على الناس كلمهم كلم واحد بس اللي سمع والباقي ما سمعش طب ما هو احنا عندنا النهارده في الهاتف الجوال النقال اللي هو المحمول لما تبقى انت قاعد ويجي لك تليفون وترفع السماعه تكلم اللي بيكلمك انت لوحدك تعرف الخبر الاتي اليك عبر الهاتف وكل من حولك لا يعرفون من يكلمك ولا ماذا يقول لك ولا ما هو الخبر الذي اتى اليك وهم بيعرفوا ثانويا بيعرفوا الخبر بعد كده منك لكن انت بتبقى عرفت اول واحد عرفت هذا الخبر وانت اللي توصلت لهذا الخبر يبقى ده اسمه ايه اهو نوعه من اد- ادي كيفيه او او او حاجه احنا بس بن- بنقول بيها يبقى احنا بنعرف الوحي الهام او اعلام في خفاء او ايماء اشاره فاوحى اليهم ان سبحوا بكره وعشيه واحنا استفدنا تفصيلا وشرحا في هذه النقاط وقعدنا نجيب عليها الامثله من خلال الحلقه المساله الثالثه حديث القران عن الوحي القرآن لما اتكلم عن الوحي اتكلم في أكتر من 30 موضع أنا الحقيقة يعني لم يسعفني الوقت آه، لحصر ال- ال- ال- الموضوعات لأن دايما أحب أحصر هذه الموضوعات من خلال المصحف يعني بحب أحصر الموضوعات من خلال آيات المصحف نفسه كتاب نفسه لكن ما احبش انا اعمل البحث الالكتروني لكن ببقى دايما عايز افتح المصحف واقرا الايات واشوف القصه دي كلها فالموضوع كان يحتاج يعني آه، مشقة شوية لأنه أكثر من 30 موضع فكان يحتاج شوية مشقة يعني ربما يعني لا تتيح لنا الصحة في بعض الأحيان الوصول إلى هذه المسائل أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بكل صحة وعافية فالقرآن الكريم لما يحكي في أكثر من 30 موضع كلامه عن الوحي ده كلام مش مش مش عادي ولا كلام مش بسيط ده اكيد لان الوحي له اهميه دي كانت مساله وانا عرضت الكلام ده في اثناء الحلقات وقلت ايه الايات وذكرت هذه الايات القرانيه كلها متواليه ذكرت ن- نحو 24 ايه آه، اللي هي كنت انا حضرتهم قديما المساله الثالثه المساله الرابعه طرق الوحي الوحي ده كان له طرق وقلنا ان الوحي ربنا سبحانه وتعالى بين ان له ثلاث طرق ثلاث طرق زي ما ربنا يقول وما كان لبشر في القرآن وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء يبقى أنا عندي الوحي كام طريق؟ ثلاث ثلاث طرق والآية دي سبب نزولها إن اليهود راحوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا طب إذا كنت أنت نبي طب ما تروح تكلم ربنا وتورينا زي ما موسى كلم ربنا فنزلت الآية وما كان عفوا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا أنا قلت إن النحاة لما جم يعربوا الآية حصل عندهم شوية دروبات كده وأنا يمكن شرحت الآية وأعرضتها في أثناء الحلقات لكن المعنى الإجمالي للآية عند النحاة اللي هم المشتغلين بالنحو النحو ده حاجة يعني بتفصل ال- المسائل وال- والموضوعات شوية فبيقولوا ايه بيقولوا وما صح لأحد من البشر المعنى الإجمالي للآية عند النحاة وما صح لأحد من البشر أن يكلمه الله تعالى إلا على وجه من الثلاثة وجه من هذه الوجوه الثلاثة إما عن طريق الإلهام أو المنام أو القذف في القلب أدي واحد ده طريق واحد كله ان يلهمه ان يلهمه او يقذف في قلبه حاجه زي ما يجي في الايه مثلا يقول اوحى واوحينا الى ام موسى واوحينا الى ام موسى ما نزلش ملك بقى ولا لا أو اما ان يكون قذفا في القلب او الهاما باتخاذ قرار هذا نوع من انواع الوحي يبقى ده طريق من طرق الوحي اول طريق من طرق الوحي اللي هو الالهام او القذف في القلب كلها بمعاني واحده كلها او المنام ورؤيا الانبياء حق النبي عليه الصلاه والسلام لما يشوف رؤيا رؤياه حق زي رؤيا سيدنا ابراهيم لما قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما ايه مش ما قال له ما افعل ما تؤمر قال يا ابت افعل ما تؤمر مش افعل ما ترى ولا افعل اللي, اللي حصل في رؤياك لا قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين شوف الكلام فلما اسلما الالف بتاع الاثنين لان الاثنين اسلموا ده جه نتيجه ايه نتيجه ان الرؤيه بتاعت الانبياء حق خلاص هي وحي يبقى ده طريق الطريق الثاني ان ربنا يكلم الرسول كلام مباشر بس شرطه ان يكون ذلك من وراء حجاب ما يبقاش الرسول شايف ربنا لا دي ما حصلتش ان يكون ذلك من وراء حجاب كما كلم الله موسى وكلم الله موسى تكليما ربنا سبحانه وتعالى اوحى اليه وناداه وقال له يا موسى إيه والحوار اللي انتوا عارفينه واللي هو بتاع سيدنا موسى لما لما كان ماشي في مع مع زوجته وبعدين قال لها طب ده في نار طب خليني اشوف النار واشوف ايه الموضوع قال يا موسى اني انا ربك فاخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى يبقى هنا ده كلام فلما اتاها نودي يا موسى اني انا ربك فاخلع عليك ادي النص يبقى ده كلام كلام الله لمين لسيدنا موسى طيب انا قلت شبهه عملها جماعه بتوع الشبهات قال لك طيب ما ربنا كلم ابليس قال يا ابليس ما لك الا تكون مع الساجدين قال يا ابليس ما منعك ان تسجد قال يا ابليس ما منعك الا تسجد إيه كلام مواضع سبع مواضع في القران بيتكلم فيها ان في حوار دار هقول لك ان كلام الله لموسى كان امرا بتكليف بيكلفه بامر اني انا ربك فاخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى انا اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري ان الساعه اتيه اكاد اخفيها خد بالك بقى يبقى ده كلام بتكليف بيكلفه اما كلام الله لابليس فهو كلام يحاسبه فيه على ترك ابليس للتكليف قال ربك الملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس الا ابليس بقى كان من الجن الا ابليس ابى الا ابليس استكبر الا ابليس ابى واستكبر الا ابليس لم يكن من الساجدين حسب الموضوعات حسب الايات ترتيب الايات اللي جه في القران كل موضع جاب نص مره يكشف عن ماهيه ابليس مره يقول حقيقه ابليس مره يقول سبب عدم البتاع كل الكلام ده لكن اللي حاصل أن الله سبحانه وتعالى يحاسبه على تكليف كان قد أمره به لكنه لم يفعل يبقى ده كلام ليس من جنس كلام الله للملائكة لأن كلام الله للملائكة ولا للرسل لأن كلام الله للملائكة كلام أمر بتكليف وكلام الله الرسل أمر بتكليف عليه وتكليف على غيره أن يبلغ غيره بهذا ولذلك في النص فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين يعني حتى الأنبياء سيسألون عن الرسالة اللي هم ربنا أمرهم أن يبلغوها يبقى ده كلام لكن بدون رؤية لم يحدث أن رأى موسى ربه أو أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه مفيش رؤية إنما إيه اللي حاصل من وراء حجاب كما نصت الآية الطريق الثالث أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إن يبعت رسول وبيجي له بالوحي يقول له والله الموضوع كذا كذا والرسول ده لما بيروح له بيروح له بكذا شكل مرة يروح له بصورة غير مرئية يعني النبي ما يشوفوش لكن بيكلمه بس لما بيجي داخل عليه بيحدث صوت زي صوت دوي النحل أو صلصلة زي صلصلة الجرس أو ممكن يتمثل له في صورة رجل فيحدثه ولذلك في الصحيح حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا قال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي الوحي بيجي لك إزاي قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول يبقى مره يجي له زي صلصله الجرس وسيدنا عمر لما يقول نسمعه كدوي النحل كل ديك في طريق واحد اللي يبقى ممكن الطريق يبقى له اكتر من صوره طريق الوحي ممكن يبقى له اكتر من صوره فالطريق الاولاني اللي احنا قلنا عليه الالهام اللي هو ايه ممكن يبقى الهام ممكن يبقى منام ممكن ده طريق واحد وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا اي طريقه او من وراء حجاب يعني يكلمه كلام مباشر ولكنه من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم انا عندي كده ديك آه، آه، طرق الوحي دي كانت المساله الرابعه من مسائل الوحي فاكرين بقى معايا الوحي كان فيه انا قلت 10 مسائل في الوحي 10 مسائل مهمين جدا مهمين جدا المساله بقى الخامسه اقسام الوحي فاكرين المساله الاولى كانت ايه كانت تعريف الوحي فاكرين المساله اهميه الوحي المساله الثانيه كانت تعريف الوحي المساله الثالثه كنا بنتكلم فيها عن القرآن الكريم ازاي تعبر عن الوحي او اتكلم عن هذا المسألة الرابعة كنا بنتكلم فيها عن طرق الوحي دي كلها دروس دروس احنا شرحناها واستفضنا فيها شرحا لكن انا براجع معاك بسرعة لان انا سبتك شهر ونص بعيدا عن الموضوع فانا براجع معاك وكان الاولى ان احنا نكتب هذا الكلام لكنه ربما تكون هناك اعادة الحلقة او اذا لم تعاد الحلقة ربما يعاد البرنامج بعد ان شاء الله تكتب معي ال- المسألة الخامسة في في الوحي هي أقسام الوحي وأنا قلت إن الوحي بينقسم إلى قسمين وحي متلو ووحي غير متلو الوحي المتلو اللي يعني تلاوة يعني من التلاوة لربما يكون حد واخد باله هو القرآن الكريم ده اسمه مح- وحي متلو الوحي المتلو ده ربنا قال فيه إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ربنا جعله آية وعلامة إلى قيام الساعة وتولى الله حفظه إلى قيام الساعة وهذا القرآن الوحي المتلو نزل به سيدنا جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه من غير أن يكون لواحد منهما مدخل فيه لا بزيادة حرف ولا بنقصان حرف ولا بزيادة حركة ولا بنقصان حركة إنما نزل كما هو ما فيش زيادات ما فيش تغيير في المعنى ولا تغيير في اللفظ إنما كان بكماله وتمامه كما أوحاه الله إلى جبريل أو كما سمعه جبريل من الله عز وجل بنفس بنف بلفظه ومعناه وصلوا النبي عليه الصلاة والسلام والنبي حفظه بلفظه ومعناه وتولى الله سبحانه وتعالى حفظ نبيه ان ربنا يحفظ نبيه هذه الايات ويطبعها في قلبه خليها كده ايه ولذلك كان النبي عليه السلام كان لما آه، آه، يعاني شده من الوحي فيقعد يردد يردد يردد. قال له لا لا لا لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه احنا هنخليك تعرف تقراه كويس قوي فما تحركش لسانك بيه خليك بس اسمع وانصت كويس والباقي ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى وفي القرآن يقول سبحانه وتعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين هذا الوحي المتلو بقى له خصائص اللي هو القرآن الكريم ايه خصائصه حاجة تخصه هو بقى غير المح الوحي التاني انا قلت اقسام الوحي اتنين وحي متلو ووحي غير متلو اللي متلو له خصائص ايه خصائصه انه يتعبد بتلاوته في الصلاة شرعا وفي خارج الصلاة اي واحد يقرأ القرآن في اي وقت يبقى دي عبادة يتع- يتعبد بيه لكن الوحي غير المتلو لست مأمورا أن تتعبد بتلاوته خلي بالك إنما تتعبد بمنهجه التاني وأنا هقول الكلام ده تفصيل بشيء بالتفصيل أن القرآن الكريم لا يجوز وهو الوحي المتلو لا يجوز روايته بالمعنى يعني ما نقولش والله إن الآية ديك اللي هي بتقول كذا اللي معناها كذا كذا لا لابد أن يقرأ النص كما هو إنما روايته بالمعنى لا تجوز لكن ينفع نقول الحديث نروي الحديث بمعناه عشان كده ساعات بنقول أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لربما يكون إحنا أضفنا أو أنقصنا في المتن والكلام ده المنهج المحدثين إن هم دايما لما لما لما تقرأ في كتبهم تلاقيهم شداد قوي على بعض اللي يقول على فلان انه كذاب واللي يقول على فلان مش عارف ايه واللي كذا وانه هو ك... ليه هم متشددين قوي في حفظ المتن كلام النبي زي ما قالوا بالنص ولذلك لما تقرا حتى تعجب لما تقرا في آه، بعض كتب اهل العلم في سلسله مثلا سلسله الاحاديث الصحيحه او الضعيفه او الموضوعه ممكن تلاقي نفس الحديث جاي بروايه يقول لك موضوع ونفس الحديث يقول صحيح ليه منين دي بقى قصه كبيره يقولها بقى المحدثين والمشتغلين بعلم الحديث ال- ال- الموضوع ده الموضوع ده آه، آه، آه، بيبين لك مدى شدتهم في حفظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسنه النبي عليه السلام لان السنه محفوظه بهذه الكيفيه وكل حفظ السنه للرجال فحفظوها لكن حفظ القران وكل الى الله فحفظه فلا يمكن ان يضاف عليه تحريف ولا تبديل يبقى القرآن اللي هو الوحي المتلو له خصائص أنه يتعبد بتلاوته أنه لا يجوز روايته بالمعنى أنه معجز بلفظه ومعناه المعنى بتاعه فيه إعجاز إعجاز شديد واللفظ نفسه فيه إعجاز شديد- شديد كما قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا مش ممكن حد يقدر يجيب ولا آية ولا ربنا قال له فأتوا بآية فأتوا بعشر سور مثلي ما فيش ولا آية ولا عشر صور ولا ولا أي كلام ولا حد يقدر يعمل حاجة في آيات القرآن الكريم ولا إن هو يجيب حاجة مؤلفة ومنظمة كما جاء القرآن لأنه معجز في إعجاز بلفظه ومعناه أنا قلت الوحي قسمين قسم متلو وقسم غير متلو القسم اللي متلو احنا عرفناه القسم غير المتلو بقى اللي هو السنة النبوية المطهرة والمراد بها جميع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله والسنة دي اللي هي الوحي غير المتلو على قسمين قسم منها من الأحاديث جاء بها جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهي كما هي خلاص والرسول فيها معصوم من الخطأ ليس فيها خطأ ليه؟ لأنها جت من ربنا سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة وادي التفاصيل يبقى ده ايه ادي حاجه اللي هو مين بقى اللي هو الوحي قسم منه من السنه من الاحاديث دي جاء بها جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ما فيهاش كلمتين ما عادش بيقول فيها حاجه قسم اجتهد فيه الرسول عليه الصلاه والسلام وهو منقسم الى فرعين قسمين يعني تاني ركز معايا هو انا قلت شرح تفصيلي بس خليني اقول بقوله كده مجمل دلوقتي الوحي قسمين متلو غير متلو المتلو هو القرآن وله خصائصه الغير متلو اللي هي السنة والسنة دي منقسمة إلى قسمين جزء منها جه بيه الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام والنبي قاله فدي ما فيش فيه كلام الجزء الثاني النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد فيه وهو توضيح لمعنى آية أو توضيح لموقف من المواقف النبي عليه الصلاة والسلام ده أو تشريع أمر من الأمور الحاجات دي اجتهاد من الرسول عليه الصلاة والسلام فيها حاجات اجتهاد من الرسول قسم فيه اجتهاد من الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الاجتهاد قسمين برضه الرسول لما اجتهد في كلامه إما أن يسكت عنه الوحي فلا يصوب له شيء ولا يراجع له شيء ولا يغير له فيما مضى شيء وهذا المسكوت عنه هو أيضا هو أيضا كأنه آت من الله عز وجل لأن الله لن يسكت على شيء فيه شيء من الخطأ ده بقى قسم برضه ثابت ما فيش فيه كلمتين النبي قاله لأن قال له وأنزلنا إليك الذكرى لتبين نسب إليه التبيين قال له أنت اللي هتعمل القصة دي فالنبي بقى بيبين على حسب ما فهم فيجتهد فيما اجتهد اليه فلما يبين لهم الكلام ده لو حصل ان في آه، س- سكت الوحي عنها ما جاش تعليق ولا تعليل ولا ولا توضيح ولا تبيين ولا تغيير الحكم ولا نسخ الحكم يبقى خلاص كانه من الله عز وجل خلاص كما ارسلنا فيكم رسولا ها منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم مش الكتاب بس بقى ويعلمكم الكتاب والايه والحكمه فالحكمة اللي هي كما قال أهل العلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قسم بقى تاني من الأقسام اللي هو صوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد فيه وبعدين فعل فيه قضاء, قضاء الله عز وجل فعل فيه قضاء الله لكن هذا القضاء الذي قضاه الله عز وجل الله سبحانه وتعالى كان يقضي بأمر خلاص وأنا ح- هشرحها لكم بقى تفصيلا يعني في حاجات النبي عملها وبعدين صوبت له بعد أن اتخذ فيها القرار ليه؟ لحكمة يعلمها الله من هذه الحكم أن الله قد قضى بذلك زي إيه؟ أسرى بدر لما خد رأيهم إيه رأيكم يا جماعة؟ جماعة قالوا نقتلهم وجماعة قالوا لا دول أهلك ومالك وكذا فأخذ الرسول برأي أبو بكر وجماعته برأي أبو بكر واللي نحى نحو في الرأي يعني كان رأي سيدنا عمر وجماعة برضه معاه أن يقتلوهم لأنه بهدلوهم وعذبوهم فالقضاء أو القدر الذي قضى الله به وكان قد قدره من قبل أن هؤلاء الناس سوف لا يقتلون إنما سيبقون في الحياة لكن يجي الآية يصوب للنبي الفعل يبقى النبي عمل الصواب ولا ما عملش عمل الصواب ولكن تيجي الآية عشان تبين عين الصواب فتقول له ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة فكأن الرأي اللي فيه عين الصواب كان رأيه إيه من جاء به عمر اللي احنا نقتلهم ولكن الرسول أخذ برأي أبو بكر لأن الله عز وجل كان قد قد قد قد قد قدر أنهم لن يموتوا بهذه الميتة ولا بهذا التوقيت عرفناه ولا لا يعني في قدر وفي قضاء القضاء ان ربنا يقضي بحاجه ق- لما يحصل يبقى ده القدر عرفتها ولا لا يقضي بين الناس خلاص قضاء فادي مسألة ده اسمه تصويب فالنبي بقى مش يخفي التصويب لا بيقوله ليه لانه رسول مرسل من قبل الله زي الناس اللي اعتذروا مثال تاني المنافقين اللي اعتذروا عن غزوه تبوك لما جم لنا بيقولوا احنا كان عندنا عذر كنا تعبانين وما قدرناش نخرج معاك في الحرب و و و و فاذن لهم وعفى عنهم قالوا خلاص يلا روح خلي بالك بقى فربنا يقول له في القران عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين يبقى كان الاولى ان لما يجوا يقول لهم طب خليكم قاعدين لما يجي يجوا فيكم امر لما ربنا يبين انتوا كذابين ولا صادقين ان ربنا قال ان انتوا صادقين هنعمل لكم كذا هنعفو عنكم ان ربنا قال ان انتوا كذابين يبقى هنحاسبكم او نعاقبكم بعقاب يفرضه الله لكن النبي ما عملش كده اول ما جم قالوا خلاص يلا بس اللي عمله النبي ده خطا هذا ليس من الخطا وانما عفى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يملك لان الرسول صلى الله عليه وسلم يملك يملك ان يعفو عن عن الناس الذين تخلفوا يملك ذلك فعفى عنه بعمل الصواب لكن عين الصواب هو هم انه كانوا يستنوا لما يجي الامر من السماء عشان ربنا يقول له ده كذاب وده كذا وده كذا وده كذا فيقول له عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ما جاء بشان تحريمه على نفسه العسل يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم برضو حاجه تانية امر اخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام سأله رجل ذات مرة كما هو في صحيح مسلم حديث عبد الله بن أبي قتادة النبي كان بيتكلم عن الجهاد فالراجل وقف كده قال يا رسول الله أرأيت إن قتلت إيه رأيك لو أنا قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبل غير مدبر تكفر عنك خطاياك خلاص لو عملت كده يبقى كل خطاياك تنتهي بعد شوية قال له انت بتقول ايه انت بتقول ايه كيف قلت انت قلت ازاي قال له ده انا قلت لك لو انا قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي قال نعم تاني ان قتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا الدين أخبرني بها جبريل اسمه تصويب تتمة الحوار قال له لا بس استنى لو عليك دين لا ده يربطك ويرهنك عرفناها ولا لا يبقى المسألة دي مهمة قوي اللي هي المسألة الخامسة في مسألة آه، أقسام الوحي إيه هي بقى الوحي قسمان قسم متلو وهو القرآن الكريم وقسم غير متلو وهو سنة النبي عليه الصلاة والسلام القسم اللي غير متلو اللي هو السنة نوعين نوعين نوع منها نزل به الوحي وده ثابت ونوع منها آه، آه، اجتهد فيه الرسول عليه الصلاة والسلام واجتهاد النبي كان له أمرين إما أن يسكت عن اجتهاده القرآن الكريم خلاص سكت عن اجتهاده وفي الحالة دي أصبح الأمر خلاص ثابت وإما أن يصوب له بالتمام يعني يكمل له الكلام أو يحكي له حكمة هذا الأمر يقول له يعني أنت لما قضيت بدي كنت ممكن تقضي بهذا لكنك أنت ما قضيتش بها ولو قضيت بها كان صوابا ولكنك لم تقضي لأن الله كان في قضائه وقدره كذا وكذا وكذا المسألة الخامسة في الوحي المسألة السادسة في الوحي وهي الفرق بين القرآن الكريم والحديث القدسي والحديث النبوي أنا طبعا أنا عارف إن الموضوع كده تقيل إن أنا قاعد عمال أقول أرص كلام فده تقيل وأنا بحاول أراجع معاكم مرة واثنين وثلاثة بس الحقيقة أنا آآ آآ يعني قلت ان خلينا نراجع كل اللي فات عشان خاطر يبقى نبدا على جديد وناخد حاجه ان شاء الله تكون كويسه المساله السادسه الفرق بين القران الكريم والحديث القدسي والحديث النبوي في فرق ولا ما فيش فرق في فرق في فروقات متعدده ذكر اهل العلم ما بين القران الكريم والحديث القدسي والنبوي قالوا نحو 12 نقطة خليني أقول لكم النهاردة بس نقطة واحدة وأكمل لكم المرة اللي جاية إن شاء الله القرآن الكريم هو المعجزة الباقية على مر الدهور تولى الله حفظه تولى الله حفظه من التبديل والتغيير والتحريف ولذلك لم يتغير ولم يحرف القرآن الكريم لا مع ضعف المسلمين ولا مع قوة المسلمين يعني المسلمين ضعفهم قرآن ثابت المسلمين آه، آه، بقوا أقوياء القرآن ثابت مفيش تغيير ولا تبديل ولم يكل الله حفظ القرآن الكريم إلى الناس كما فعل باليهود والنصارى من قبل إيه اللي حصل بقى أنا أحكي لكم الحكاية دي ببساطة وبعدين أترك لكم المجال المرة الجاية بقى نعد بقى النقاط دي كلها إن شاء الله أول حاجة في القصة دي إن ربنا سبحانه وتعالى لما أنزل التوراة والإنجيل أوكل حفظها إلى أهلها قال لهم أنتوا احفظوا التوراة والإنجيل لكن في القرآن الكريم الله عز وجل أوكل حفظه إليه قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سبحانه وتعالى فأوكل حفظ القرآن له لكنه لم يحفظ السنة النبوية القرآن الكريم خلاص مفيش فيه لا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا تغيير معنى ولا تغيير حاجة لكن الحديث القدسي يختلف أنه ليس بمعجزة القرآن معجزة الحديث القدسي مش معجزة لا معجزة لا في اللفظ ولا في المعنى لكن القرآن الكريم معجزة ومعجزة مستمرة لأن الله حافظ عليها يجي لك بقى السؤال واحد يقول لك يعني أليست التوراة والإنجيل من كتب الله المنزلة فلماذا تولى الله حفظ القرآن ولم يتولى حفظ التوراة والإنجيل مع أنها كتبه وكلامه سبحانه وتعالى ويجي واحد تاني متعصب يقول أليس في هذا تعصب للمسلمين أن يحفظ لهم كتابهم ولا يحفظ كتاب النصارى ولا اليهود إزاي بقى ليه المسلمين يحفظ لهم الكتاب ولا يحفظ لليهود ولا النصارى لماذا لم يحفظ التوراة ولا الإنجيل دي شبهة حطوها زمان وأجاب عليها أهل العلم إيه الإجابة باختصار أن الله سبحانه وتعالى إذا أرسل رسولا فإنما يرسل ذاك الرسول بأمرين بمعجزة معجزة وبمنهج المعجزة عشان تحافظ على كيان النبي وبقائه يفضل معاه معجزه والمنهج عشان الناس تستقيم عليه وتمشي عليه يبقى في معجزه وفي منهج تمام فمثلا سيدنا موسى كانت معجزته العصا قال القها يا موسى فالقاها فاذا هي حيه تسعى قال خذها ولا تقف سنعيدها سيرتها الاولى وفضل الموضوع لانه جاي في وسط ناس كلهم سحر وكلهم كلام من هذا القبيل يبقى دي واحد دي معجزته فحفظ الله له هذه المعجزه واعطاه المنهج اللي هو التوراه واوكل حفظ التوراه اليه ان انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء وكانوا عليه شهداء يبقى هنا النص بيبين ان الكتاب ده هو ده المنهج بتاعهم وان هم مطالبين ان يحفظوه استحفظوا يعني طلب منهم ان هم يحفظوا هذا الكتاب يبقى كده خلاص وكانوا شهداء على هذا سيدنا عيسى كانت معجزته في احياء الموتى لان كان في وسط زمان كله طب وناس يعني متقدمين في علم الطب والكلام ده فيترتب على ذلك ان تجيله المعجزه بتاعته من جنس الموضوع فيحافظوا عليها لان كانوا يعملوا كل حاجه الا احياء الموتى فرجع لهم سيدنا عيسى في احياء الموتى لكن المنهج كان الانجيل اما الاسلام فقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرين ككل الانبياء معجزه ومنهج فمعجزه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت القران ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما في القرآن الحاجات اللي جوه القرآن وتولى الله حفظ القرآن ولم يتولى حفظ المنهج وإنما ترك أمر المنهج موكول إلى أهل الإسلام خلي بالك بقى خلي بالك في دي فأما حروف القرآن وكلماته فتولى الله حفظها ولذلك لم تبدل ولم تغير ولم تحرف ولم يحدث فيها شيء وأما المنهج اللي هو اتباع الأوامر الواردة والصادرة في الكلام في كلام القرآن فهذا موكول إلى أمة الإسلام والدليل على كده إن, إن والدليل على إن ربنا ما حفظش المنهج يعني حفظ القرآن الذي هو المعجزة ولم يحفظ المنهج على الأمة الدليل أن الأمة بدلت المنهج الأمة الإسلامية بدلت المنهج ففي بعض الأقطار أو بعض الأماكن أو بعض العصور أو بعض الأزمنة ارتضى المسلمون منهجا غير القرآن خدوا منهج غير القرآن فاستنوا قوانين يعملون بها ليست من الشريعة ولا من القرآن ربنا سبحانه وتعالى ينزل النص ويقول فيه يا جماعة اعملوا كذا كذا والحدود كذا وإقامة الحدود كذا واحنا نقول لا احنا هنعمل بفكر تاني او بوضع تاني او بقانون اخر قانون وضعي من وضع البشر فاصبحنا لا نحتكم الى الكتاب وانما اصبحنا نحتكم الى القانون والقانون من وضع البشر يبقى ده دليل على ايه على ان الله لم يحفظ على امه الاسلام منهجهم كما لم يحفظ على اليهود منهجهم ولم يحفظ على النصارى منهجهم فالمنهج ثابت عند كل الامم ربنا سبحانه وتعالى لم يحفظ منهجا لاحد منهم فالمنهج اللي كان عند اليهود التوراه حرفوا فيها وبدلوا والمنهج اللي كان عند النصارى الانجيل حرفوا فيه وبدلوا والمنهج اللي كان عند المسلمين هو اتباع الاوامر الصادره في القران واتخاذ القران كمنهج يستقيمون عليه وقانون يستسقون منه كل ما يريدون ولكنهم غيروا وبدلوا عشان تبقى عارف المسألة كده هذه مسألة العدل بين الأطراف يبقى أنا عندي مسألة الفرق بين القرآن الكريم والحديث القدسي والحديث النبوي أن القرآن الكريم معجز بلفظه ومعناه أما الحديث القدسي فإنه ليس بمعجز لا بلفظه ولا بمعناه وأن الله تولى حفظ القرآن الكريم ولذلك ورد كما أنزله الله عز وجل بلا تغيير ولا تبديل وأما الأحاديث القدسية فقد جاءت فيها أحاد وقد جاءت فيها أحاديث ضعيفة وحديث وما إلى خلافه وروي تعالى على هذه الطريقة فلان عن فلان أما القرآن الكريم فقد جاء متواترا ك- يعني كله كل حرف فيه جاء بالتواتر أنا الحقيقة يعني دي المسألة السادسة لكن المسألة دي عايزة شيء من التفصيل اللي هو الفروقات ما بين القرآن وبين الحديث النبوي والحديث القدسي والفرق بين الحديث القدسي والنبوي هي دي المسألة السادسة من مسائل الوحي المسألة السابعة كيفية وحي الله إلى الملائكة والمسألة الثامنة كيفية وحي الله إلى الرسل والمسألة التاسعة كيفية وحي الملك إلى الرسول والمسألة العاشرة شبهات حول الوحي كل الكلام ده احنا يعني سنوليه شرحا على مدار آه، الحلقات القادمة إن شاء الله بس أنا عشان آه، ال- ال- ال- ال- المادة اللي أنا ذكرتها على مدار هذا الوقت الذي قضيناه معكم كانت مادة شديدة وكانت محتاجة تركيز فخليني أعاود ال- ال- ال- ال- المراجعة السريعة على هذه النقاط أنا اتكلمت في ثلاث نقاط النقطة الأولى هي تعريف السنة النبوية النقطة الثانية هي التعريف بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقسامها النقطة الثالثة التعريف بالوحي دولك ثلاث نقاط احنا اتكلمنا فيهم وراجعناهم على مدار ست حلقات ودي السبعة واحنا بن بن بنتكلم فيهم على هذا المدال آه، احنا قلنا في الوحي في طبعا عشرة مسائل ذكرنا منهم النهاردة خمس مسائل والمسألة السادسة توقفنا فيها ذكرنا في مسألة آه، آه، ليه الوحي آه، أهمية الوحي معرفتنا للوحي ذكرنا تعريف الوحي ذكرنا القرآن الكريم يتكلم ازاي عن الوحي ذكرنا طرق الوحي قلنا أنه طرقه ثلاثة كما جاء في النص إن آه، آه، آه، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وبعدين اتكلمنا في المسألة ال- ال- السادسة والأخيرة اللي احنا قلنا فيها اللي هي الفرق بين القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف آه، ده كان آه، ملخص سريع لحلقة اليوم وإن كانت هذه الحلقة يعني كانت حلقة آه، يعني آه، يعني دسمة ومليئة ب- بهذه الأفكار لكني آه، أكتفي آه، بهذا القدر من هذا الحوار ومن هذا الكلام ولعلي إن شاء الله أتواصل معكم في النقاط آه، التالية في الحلقة القادمة والنقاط دي أنا هركز قوي إن شاء الله في الحلقة القادمة على الفرق بين الحديث القرآن الكريم والحديث القدسي والحديث النبوي وهذه نقطة مهمة جدا لعلها إن شاء الله تاخد الحلقة ولعلي إن شاء الله أشرحها شرحا وافيا وتبقى بقية النقاط كيفية وحي الله للملائكة وكيفية وحي الملائكة إلى الرسل إزاي المل- الملك كلم الرسول إزاي وربنا كلم الملك إزاي وبعدين إزاي آه، آه، آه، آه، ربنا سبحانه وتعالى كلم الرسل إزاي إحنا قلناها طبعا دي وتبقى لنا آه، نقطة الشبهات هنختار شبهة من الشبهات اللي هم قعدوا يقولوها ويتكلموا فيها على مدار هذا الوقت آه، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل علم نافع وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم دوام العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة وأسأله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين وأن يلحقنا بهم على الإيمان الكامل يا رب العالمين وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح ذات بيننا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا يا مولانا من الراشدين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بنور العلم والإيمان وأسرار